السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا عن خطوات القرب من الله سبحانه وتعالى وقلنا إن من الخطوات المهمة أن المرء يستحضر الدار الآخرة يستحضر المستقبل اليقيني الذي سيقدر عليه فلذلك قلنا نسهب قليلا في هذا الأمر فإن شاء الله يكون في كذا محاضرة نتكلم من أول مشاهد للاحتضار إلى الخلود في الدار نسأل الله عز وجل أن يجعلها الجنة تكلمنا عن متعة الوصول وهو الموت المرة السابقة واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ونتكلم عن ما بعد الموت وهو القبر القبر هو بيت الإنسان وهو سكنه إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة و هذا الامر يغيب عن كثير من الناس استحضار هذه الفتره حاول تتخيل الناس اللي ماتت من ايام سيدنا ادم الى الان اين هم الان وكم من الازمنه مرت عليهم في هذا المكان فانت هتعيش في الدنيا كم سنه عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين مية مية وكسر طيب في القبر هتعيش كم سنة شوف بقى مرحلة القبر دي بتاخد وقت قد إيه الحياة البرزخية مشكلة القبر مش مجرد إن الإنسان خلاص بقى إيه قاعد في حتة كده ومنتظم لأ هو ظاهرا أمامنا إن هو بيت عادي مظلم فيه حشرات وبيت فيه خرابة لكن الحقيقة أن هذا الأمر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم من الأيام كما يقول البراء بن عازب لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر بعض الناس مش مقتنع ان في في القبر عذاب او نعيم والله اللي مش مصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم براحته يظل هكذا لغايه ما يجرب بعينه وينتقل الى مرحله حق اليقين عافانا الله واياكم ثم قال في الثالثه تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر شوف انت كل يوم في صلاة في الصلاة في التشهد في نهاية التشهد في استعاذة من ضمن الاستعاذة تقول وأعوذ بك من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء هو خلاص سيغادر أهل الأرض منشغلين وبيهتموا بالجسد وأهل السماء بيهتموا بالروح سبحان الله نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه إن كانت أعماله كلها بيضاء كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الله اكبر الشيء اللي هيتلف فيه يعني حتى يجلسوه منه مد البصر يعني بيجلسوا بعيد ينتظرون خروج روحه ولذلك سبحان الله بعض الناس يقول لك يا اخي سبحان الله واحنا كنا معاه مره واحده كده قبلها بدقايق قبل ما يموت كده اتغير خالص كده ولقيناه وشه كده مره واحده كده بش وكانه بيه بيتكلم مع حد قال ثم يجيء ملك الموت لأن الملك الموت لا يأتي منفردا توفته رسلنا وهم لا يفرطون يأتي ومعه إيه؟ ملائكة معه وفد حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان نسأل الله عز وجل أن يقول لنا بالله عليك أي تعب سيبقى معك بعدما تسمع هذه الكلمة كل تعب في الدنيا كل قيمته ايه كل بذل من وقت وانفاق ومال وبذل اولاد وبذل كل شيء في سبيل الله ايه اللي هيكون باقي من التعب بعد ما تسمع الكلمه دي اخرجي الى مغفره من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء شفت النهاردة لما تيجي تشرب كده من الشفشق والمية تنزل ازاي بالسهولة دي والناشطات نشطا كما كانت روحه نشيطة في الدنيا تبقى نشيطة في الخروج فيأخذها شوف سبحان الله الشاب تلاقيه تيجي تقول له يصحى الفجر وبتاع عشان تصلي تلاقيه تقيل معاك ما يصحاش طب يبقى في رحله تلاقيه نايم قلقان كده مجرد بس ما والدته تدخل تفتح النور يروح قايم نشيط صح لانه ينتظر تلك اللحظه كذلك المؤمن هو عايش وسطينا كده هو بيأدي بيأدي ايه وظيفه ساعات وماشي فاول ما بيجي له خلاص ساعه المغادره بيبقى مبسوط الانسان الغريب قاعد في بلد مش بلده هو قاعد في المطار يبقى نفسه ايه نفسه ان الرحله تتأجل وهو سيغادر من بلد الايه الغربه الى بلد الاقامه بيكون نفسه ان الرحله تتاجل ان ان هي يتأخ... تتاخر ولا قاعد بقى كل شويه يبص في الساعه خلاص الساعه 8 هانت باقي ساعه الاقلاع الساعه 9 وبعدين الساعه ايه 9 الا 5 خلاص خمس دقايق واغادر هو هكذا العبد المؤمن عبد المؤمن منشغل انه سيسافر بقلبه الى ايه الى حبيبه هو يريد أن يغادر هو أصلا ما جاء إلى هذه الأرض إلا لمهمة اهبطوا منها جميعا هو سايب الجنة ورايح مشوار وراجع ما تسرحش في المشوار دوت احنا في الدنيا ديت بنعدي كوبري ينفع بقى الانسان يتعامل مع الكوبري ده ان هو دار اقامه ويبني بقى فيه عماير ويقول لك بقى هنقعد يا ابني انت بتعدي الكوبري ده عشان تعدي من الشط ده للشط ده ما تعمروش ده مش مكان إقامة ده مكان عبور للأسف في ناس كتير جدا إيه استقروا في هذا الباب فروحه تبدأ تخرج تسيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين الكل يشتاق لها هذه روح طيبة هذه روح كان الله يباهي بها يباهي بها يوم عرفة يقول لهم انظروا إلى عبادي فيباهي بيهم وكل يوم يقول للملائكة كيف تركتم عبادي كل يوم في ملائكة بتنزل دلوقتي وتبقى وتبقى معنا إلى العصر من الشروق للغروب وفي ملائكة بتنزل من الغروب للشروق فاللي ماشيين دلوقتي اللي كانوا معانا من الغروب هيمشوا دلوقتي ويطلعوا فيقول الله لهم كيف تركتم عبادي هو كان ممكن يسألهم الساعة 3 بالليل صح ولكن الله يسألهم في وقت هذا الوقت كان المؤمنون يعبدون الله فيه ففي وقت الفجر ده يقول لهم ها اخبار الشباب ايه اخبار المسلمين ايه وهو يعلم هو يريد ان يقيم عليهم شيئا يقيم عليهم الحجه ويقول لهم كيف تركتم عبادي يقول لهم يا رب تركناهم وهم يصلون وجئناهم على الغو... عم جبنا لهم عم جبناهم كده على ايه على المساء كانوا بيصلوا اما العصر والمغرب كانوا بيصلوا واحنا جايين برضو كانوا بيصلوا فالله عز وجل كأن الله يقول له مش هم دول اللي قلتوا أتجعل فيها من يفسد فيها شفتوا بقى يباهي الله عز وجل بهؤلاء فهؤلاء مجرد ما الروح تخرج وملك الموت يأخذ روحك نسأل الله عز وجل أن تكون من هذه الأرواح المطمئنة التي تبشر بالرضوان شوفوا الملائكة بتقول لهم إيه لهم اطلعوا هذا يومكم ده يومك يا عريس ده اليوم يومك الليلة ليلتك هذا يومكم الذي كنتم توعدون هو ده يومك وبشراكم اليوم خلاص بقى انت تعبت كتير في الدنيا بشراكم اليوم اليوم ده ومفيش الا فيه الا البشرى نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ليه؟ لطيب روحه ولطيب عمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها ياخدوه بقى ويروحوا زفت عريس فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب الله إيه الجمال ده مين اللي معدي ده ده عبد العال ده محمد ده أحمد ده عبد الرحمن دي حفصة ده خديجة ده عائشة الله أكبر الناس بقى اللي عاشت صح في الدنيا واللي فهمت كويس جدا هي رايحة فين فيقولوا لهم ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان يقول النبي بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له يخبطوا كده عشان يستفتح يطلبون الفتح ما الدنيا مش ماشيه كده لا ابواب السماء لها ابواب والابواب دي عليها حراس قال النبي فيشيعه من كل سماء مقربوها على فكره حديثنا ما صليناش الجنازه عليه والمشهد ده كله شغال يعني هم فوق خدوا طلعوا بيه وشيعوه والافراح بدات معاه وزفت الايه العرس بتاعته ويبشر وهذا يومكم واحنا لسه ايه بنقول ايه شوف لنا كفن كده الله يكرمك في مسجد الرياض عاوزين حد يغسله عاوزين مين اللي فين في بس مغسله فين اللي واحنا لسه بندور على الخشبه وبتاع وهم فين روحوا فين في حته تانية خالص يقول النبي فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعه شوفوا حرص الملائكه على تشييع الصالحين الا تغار ألا تتشبه بهم عما يقولوا لك في جنازة لفلان أو علان وأنت عارف إن ده من الصالحين اجري وتشبه بالملائكة سعد بن معاذ لما مات هو كان يمرض في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصيب فقاعدين إيه يعني بيكشفوا عليه وبيراعوه فين في المسجد وكان أيامها أيام حرب مع اليهود فجاء جبريل وخلاص روحه إيه تخرج النبي مش عارف بقى هو لسه يفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل يا محمد من العبد الذي مات اليوم من أصحابك يشيعه ملائكة وقال له رقم سبعون ألف ولا الملائكة تتزاحم عليه هو مين ده قال أدركه فجري النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط رداؤه منه جري على مين ما هو ما فيش غيره اللي تعبان فدخل عليه في الخيمة فوجد روحه تخرج فاحتضنه صلى الله عليه وسلم ويبكي والدم يلتصق بلحية وجه النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما وجدت رسول الله, رسول الله فوجعا بمثل فجيعته في سعد سبحان الله وقال لهم قال للصحابة أدركوا جنازة سعد فإن الملائكة تزاحمكم الحقوا سعد ده هيغلبوكم فسبحان الله يشيع الملائكة تشيع الملائكة الصالحين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تشيعهم الملائكة في- فتشيعه حتى تنتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله له اكتبوا كتاب عبدي في عليين مش بقى في شهادة ولا دكتوراه ولا حطوه في جامعة عين شمس ولا مش عارف فين ولا فين لا يا جماعة دي شهادة من الرب العلي سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان هما بقى يجوا يرجعوا الروح تكون انت صليت ودفنت فيجلسانه فيقول فيقولون له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك مش بيقولوا له ايه هو الدين الصح لا دينك انت اللي انت عشت عليه وكنت بتبذل ليه وبتنام وتصحى تفكر فيه اللي قضيت وي- وقتك بس... ليه- لأجله ايه الدين اللي انت عشت عليه دينك انت ما دينك اللي انت التزمته واعتقدته فيقول دين الاسلام فيقولان له فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم طب هو بعث فيا انا هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيا لا هو بعث فين للناس يا عم لكن هو يسالك انت كل الاسئله خاصه بك فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال بقى الرابع وقليل من ينتبه له فيقولان ما علمك لا والله انا ما كنتش فاضي للدين موضوع الاسلام ولا انا اتعرف على ديني وكده ما كنتش فاضي انا افضل الكوره ولا افضل لديني انا افضل اللعب ولا افضل ديني كنت مشغول بقى بالايه بالطب والهندسه والتجاره اما ديني لا ما كنتش بسال فيه ما كانش شاغلني الصراحه على كده وجدت الناس يقولون شيئا فقلت انا يعني اكيد يعني امي ما كانتش بتصلي غلط ولا اكيد ابويا علمني الاسلام غلط ولا اكيد اللي اللي انا درسته في التعليم ولا في الاعلام كان غلط هو ده الدين الصح هو ده اللي انا اتعلمته ما انشغلتش خالص انك تتعلم دينك ولا تتعرف عليه ولا تتعرف على الرب ولا تتعرف على القران لا العبد المؤمن بقى اللي انشغل يقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقته فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي عبدي ده صادق فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة النهارده اللي بيلبس تيشيرت جديد جاي من بره وماركة نادرة بيبقى حاسس يعني إيه إن لا يوجد له إيه مثيل على وجه الأرض هذا يلبس لباسا من الجنه ومن الذي أبدع الجنة الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض أي جمال في الخلق يعجبك فهو أثر من جماله سبحانه وتعالى هو الجميل بديع السماوات والأرض هو الذي غرس الجنة بيده سبحانه وتعالى فما بالك بقى الثياب اللي هتطلع من المكان ده هتكون عاملة إيه ألبسوه من الجنة أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة الناس اللي بتكون قاعدة قدام بحر ولا قدام نهر ولا قدام يقول لك إيه يعني لا الشقة ديت أغلى بكتير أنت بتتكلم فين ليه يا عم ده على الناصية يعني إيه على الناصية يعني قال لك أصل بتطل على إيه على شيء لا تطل عليه الشقق الأخرى فإذا كان مكانك الذي تجلس فيه يطل على الجنة انت عاوز ايه تاني يا جماعه الراجل ده هيجي له ايه هيجي له زي لسعه كده لما يشوف الكلام ده يقول إيه؟ ربي اقم الساعه يعني ايه اقم الساعه يعني الشمس تقور الان والنفخه الصور تيجي وكله يصعق ليه يا عم عاوز اخش مش مشغول باللي هيحصل الكون كله يتباد بس انا ادخل راى ما لا صبر له عليه وافتحوا له بابا الى الجنه طب عم يفتح له باب من الجنه لو انت داخل كده مثلا عند الحرم ولا بتاع ولا معدي من قدام آه، عطور عبد الصمد القرشي ولا حاجه تلاقي كده ايه هفة العود عليك كده ولا أنت ماشي في فندق كده كويس تلاقي الهفة عاملة عليك كده تروح واقف تقول إيه استنى شوية كده إيه يا عم في إيه؟ يعني إيه لنا نصيب من النفحة دي فما بالك بقى وأنت واقف وباب الجنة اتفتح ليك فيقول النبي فيأتيه من روحها وطيبها شوف الطيب بقى قاعد امال يهفف عليك ويجي عليك سبحان الله في روايه يقال له على اليقين كنت انت كنت على اليقين فعلا كنت عارف كويس جدا ان المجلس اللي انتوا قاعدينه ده تحفه الملائكه انت كنت على اليقين كنت على اليقين ان سبحان الله وبحمده كانت نخله في الجنه كنت على اليقين ان كل جنيه كنت بتدفعه ان الله سيخلفه عليك كنت على اليقين في كل شيء على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله الله اكبر فيقول النبي ويفسح له في قبره مد بصره انت شايف القبر قد كده ومخنوق وبعض الناس يقول لك ما بلاش لحد تقول له ليه بلاش لحد اصل برضه 2 متر كده تراب عليه هو يعني لو سبناه في الهواء الفص- الفسيح يعني هي اللي هيحصل يعني فاكر اصل ميزه الفسائي دي وبتاع ان هي زي الاوضه كده يعني يجي له هواء يجي له هواء ايه يا حاج؟ هواء ايه ونور ايه وبعض الناس يقول لك بلاش ندفن بالليل ليه؟ يعني برضه عشان بابا وبتاع ويتونس آه، طب لو دفناه بالليل الصبح طب هيجي عليه الليل برضه بالليل هننور له نور لمبه يعني مشكلتنا ان احنا الى الان كثير منا لسه بيتعامل ايه بالصوره الماديه لسه برضه بيشايف يا جماعه الجسد ده بعد موتك زي الجلابيه اتقلعت خلاص روحك دي بعد خلاص ما بتخرج جسدك ده بقى عامل زي القماشه كده اترمى حته بقى فين ده يا عيني وفتحنا عليه ولقينا إيه ما فيش عظم خالص انت كنت فاكراه ايه يا حاجه مثلا اما نفتح عليه مثلا نلاقيه مثلا ايه الجيم مثلا زاد عنده ولا عضلات ولا حاجه خلاص راح يفسح له في قبره مد بصر ويأتيه رجل حسن الوجه في رواية يقال له انظر إلى مقعدك من النار بص كده شايف اللي انت شايفه ده القطران ده شايف الزقوم شايف ده كله اه ده كان مقعدك من النار لو كنت عصيت الله فلت ثم أبدلك الله مقعدا غيره بص على مقعدك وليك مقعد في الجنة لأن كل إنسان خلقه الله له مقعد في الجنة ومقعد في النار فإذا دخل الجنة استبدل هذا المقعد اللي في النار بمقعد في الجنة يبقى ليه مقعدين وإذا دخل والعياذ بالله النار مقعده بتاع الجنة يتقلب له في النار وده إحدى معاني أن أهل الجنة يرثون الجنة يعني إيه يرثون الجنة أي يرثون مقاعد الكفار التي كانت لهم لو كانوا أطاعوا الله تلك الجنة التي أورثتموها أورثتموها إيه خدت مكانك وفي مكان خدت ورث ده بتاع مين ده بتاع مايكل كان المفترض لو كان مسلم كان هياخده مايكل مات كافر أنا خدت مي... مكان مايكل ده وهكذا والعكس الناحية التانية طيب المسلم العاصي العلماء مختلفين فيه البعض يقول سيقال له هذا مقعدك في الجنة ولكن بعد أن تحاسب وتجازى على ما فعلت يا لحسرته مؤلمة جدا يقول له شايف ده اه ده مكانك بس بعد علقة كده بعد ما ايه ما نتحاسب حساب خاص بيننا وبينك سبحان زي كده الوالد ولله المثل الاعلى يكون جاي من سفر فجايب هدايا للاولاد اشتراها خلاص بس وهو جاي الوالده جزاها الله خيرا تبعت له على الواتس العيال ولعوا الدنيا خالص ومتخانقين وعاملين شقاوه يروح جاي وحاطط الالعاب على الترابيزه يقول له دي بتاعتك بس بعد العلقه فسبحان الله لا يتلذذ الا بعد الحساب ده القول الأول القول الثاني وهو أشد مرارة يقول له هذا مقعدك لو كنت أطعت الله ثم صار هذا مقعدك في الجنة أيضا ولكن بعد المجازاة فيبدأ يشوف الفرق الرهيب شفت اهو ده كان مكانك فاكر ايام ما كنت بدات في رمضان ورجعت للرحمن وبدات تصلي وعملت المصالحه وبدات ترجع لله اهو ده اللي كان معد ليك رجعت تاني لسيرتك الاولى نزلت الدرجه دي اه انت مت مسلم داخل الجنه خلاص بس هتخش الدرجه دي وأي درجة في الجنة الحد الأدنى منها أعلى بكثير من ملك خمسين مرة من ملوك الأرض لكن الحسرة استشعر واحد كده جايب لك شنطة مليانة دولارات وذهب يقول لك والله العظيم أنا كنت جاي النهاردة صلاة التراويح قلت لو قابلتك لمديك ديت طالما مش قابلتك يلا خد 100 جنيه أهي شوف الفرق الرهيب ده كده كده انت خدت حاجة ما انت ما كنتش هتاخد بس شوف الحسرة اللي ساعتها تبدا بقى ايه شوف بقى ساعتها ايه اللي كان السبب في كله مين غالي عندك انك تضيع الثواب ده عشانه في حد غالي عليك انك ممكن تضيع حياتك وتضيع كل النعيم ده عشان ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير وشك وش منور والله انا ما شفتك ارتحت فيقول انا عملك الصالح في روايه يقول له كاني اعرفك فوجهك الذي لا ياتي الا بخير انا كاني عارفك يقول له أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله شوف بقى يا شباب كل واحد منا يشوف نفسه هل هو سريع في طاعة الله عشان يعرف ايه اللي هيتقال له كنت سريعا والله في طاعة الله بطيئا عن معصية الله شوف الجملة الأخيرة فيقول له ايه فجزاك الله خيرا فيقول ربي أقم الساعة لا ده أنا عاوز الساعة تقوم فتقول له الملائكة ليس بعد اصبر مش دلوقتي ثم تقول له الملائكة نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه يقول له نام نومة العريس مفيش حد هيصحيك إلا أعتر واحد بيحبك ليلة العمر ليلة البناء الكوبا بيسموها ليله العمر ليه الناس بتبقى فرحانه والعريس مبسوط وبتاع والناس مين اللي بيصحيه بقى احب الناس اليه هو اللي فبتقول له ايه نم كنومه العروس لا يوقظه الا احب الناس اليه حتى يبعثه الله من مضجعه فنسال الله عز وجل ان يقال لنا ذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل وحسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم